يا نفس توبي توبي يا نفس توبي توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وابتهلي توبي فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد أقبلت يا شعبان أقبلت يا شعبان النهاردة يا إخواني وأخواتي في الله بإذن الله سبحانه وتعالى واحد شعبان بل فعليا ليلة اتنين شعبان بدأت فعليا ودخلنا فيها أقبلت يا شعبان الموسم العظيم الموسم الخطير اللي للأسف الشديد كثير من الناس ما هواش يعني منتبه ليه وما هواش منتبه لقيمته الوقفة الواجبة مع ذلك الشهر العظيم اللي أنا يعني لا أزال أكرر إن شعبان أخطر من رمضان مش أعظم أجرا من رمضان مش أعظم في مضاعفة الأعمال من رمضان مش موسم حسنات أكبر من رمضان لا رمضان أكبر ولكن يا إخواني رمضان اللي فات ده هو رمضان اللي فات ده هو بليلة القدر بتاعته بكل صيامه وقيامه وتراويحه في شعبان ده هو بإذن الله هيرفع بإذن الله سبحانه وتعالى يعني شعبان يا إخواني ليلة القدر اللي فاتت هترفع في خلال أيام في شعبان ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله كلمة في غاية الخطورة يعني ايه ترفع فيه الأعمال إلى الله يعني يا إخواني يا إخواني أعمال سنة كاملة يا نهار أبيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يا إخواني في خلال أيام مش ساعة من عملك هترفع إلى الله ده سنة من عمرك هترفع إلى الله يعني حوالي عشر تلاف ساعة يعني كل ساعة فيهم لم نذكر الله تعالى فيها نتحسر عليها يوم القيامة ولا نقف الوقت وقفة مع أنفسنا ونحاول إن احنا نصحح كل ساعة احنا قدامنا فرصة الوقت إن احنا نصحح ذنوب 365 يوم في الايام القليله القادمه ده من رحمه ربنا ان ربنا اعلمنا ان الايام اللي جايه ديت ايام رفع اعمال السنه كلها كان ربنا بيقول لنا اقفوا بقى في الفتره ديت صححوا خط سيركم صححوا مساركم قدامنا فرصه يا اخواني ان احنا نصحح كل ذنب فعل في هذه الصحيفه حتى تصعد الى الله سبحانه وتعالى ليس فيها الا نور على نور باذن الله سبحانه وتعالى الشهر اللي هو البوابه الحقيقيه لرمضان عايزين رمضان جديد لازم شعبان جديد يا جماعه سنه كامله بترفع الى الله كل صلاه جماعه السنه اللي فاتت كل يوم صيام السنه اللي فاتت ليله قدر السنه اللي فاتت رمضان السنه اللي فاتت كل اللي حج السنة اللي فاتت اللي اعتمر السنة اللي فاتت كل ده هيرفع إلى الله في خلال أيام نظرة نظرة نظرناها كلمة كلمة قلناها أي حاجة سمعناها خطوة خطوة مشيناها كل ده هيرفع إلى الله في الأيام القليلة القادمة بإذن الله يوم إيه يوم واحد شعبان 15 شعبان 20 شعبان محدش يعرف نهائيا أي يوم من أيام شعبان عشان نفضل متوثبين طول ذلك الشهر أي شركة من الشركات الكبيرة بتيجي كل سنة حتى على فكرة في هذه الأيام بالظبط يعني يمكن واحد سبعة يقول لك تعمل الموازنه العامه بتاعتها حتى الدوله بتعمل الموازنه العامه ايه الموازنه العامه يعني لازم بقى تشوف تشوف هي كسبانه ايه خسرانه ايه ولازم تصحح الموازنه احنا دلوقتي يا اخوانا الموازنه السنويه بتاعت اعمالنا الصالحه بتتعمل ولازم نصلح الموازنه في هذه الايام الاعمال بالخواتيم يا سلام لو ختمنا السنه التكليفيه في شعبان ده باحسن اعمال نتقرب بيها الى الله فرصه ان احنا نكفر 365 يوم من صحائفنا يا اخواني في الله يعني ربنا يعيننا وربنا يسددنا جميعا جميع مواسم الخير بتاعت السنه اللي فاتت هترفع الى الله في الايام اللي جايه دي كلام كبير جدا جدا قبل ما اتكلم عن يعني ايه رفع اعمال سنه كامله الى الله انا عايز اتكلم عن يعني ايه رفع الاعمال الى الله اصلا يعني ايه رفع اعمال الى الله الموضوع في غايه الخطوره والكلام كبير جدا جدا يعني ايه رفع اعمال سنه الى الله لا انا مش عايز سنه يعني إيه ان عملي هيرفع الى الله يا اخوانا يعني ايه الكلام ده معناه ايه انا عايزكم تقفوا مع اخطر مرحله في يوم القيامه اللي هي العرض على الله ايه العرض على الله العرض على الله حاجتين معنى العرض على الله ولحظات العرض على الله حاجتين الحاجه الاولانيه ان انت قلبك يوم تبلى السرائر يعني ايه يعني اللي جوه قلبك هيتكشف امام الله سبحانه وتعالى وطبعا مكشوف من قبل ومن بعد يعني عرض قلب على الله طب والحاجه الثانيه هتدخل بصحيفتك تقر على ما فيها من حسنات وسيئات يعني عرض صحيفه على الله يعني هو ده العرض على الله وده العرض على الله امال ايه شعبان شعبان هو نفس الاثنين هو نفس الحاجتين الحاجه الاولانيه اذا كان ليله النصف من شعبان حصل ايه اطلع الله على اهل الارض يحصل ايه فيغفر للمؤمنين يملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم اهل الحقد الحقد ده عمل قلبي يعني اطلاع ليله النصف من شعبان ده اطلاع على القلوب اساسا يا اخواني يعني شعبان في اطلاع على القلوب زي العرض على الله يوم القيامه طب والحاجه الثانيه شعبان في رفع الصحيفه الى الله قال لا يعني شعبان نموذج مصغر للعرض على الله يعني احنا قدام عرض حي يعني احنا مش عايزين نقول ان بعد ايام هترفع الاعمال الى الله بس ده احنا عايزين نقول ان في خلال ايام هنعرض على الله عرض حقيقي عرض كامل بس عرض يوم القيامه لاعمال حياتك كلها والعرض ليله 12 شهر من حياتك عرض يوم القيامه بعد الحكم النهائي في مصير الانسان والعرض ده لسه قدامك فرصه انك تمهل باذن الله ان ربنا احياك انما احنا يا اخواني قدام عرض حقيقي على الله قلبك هيعرض واعمالك واعمالك هتعرض يعني موقف في غايه الخطوره يعني المفروض ان احنا نتعامل مع شعبان زي ما الصالحين تعاملوا مع العرض على الله وجل قلوب الصالحين من العرض على الله قال تعالى واذا الوحوش حشرت طب الوحوش ديت يا رب الوحوش ديت مش هتنهشنا يوم القيامه ولا هتبص لنا ليه لان الوحوش دي مفزوعه من الحساب طب اذا كان الوحوش دي مالهاش صحيفه اصلا مالهاش صحيفه تتحاسب عليها امال اللي له صحيفه يا اخواني لما ربنا يقول واذا الموءوده سئلت الموءوده دي يا رب ليس لها صحيفه امال اللي له صحيفه يعمل ايه اللي له صحيفه يجل قلبه قد ايه الخوف اللي في قلبه يبقى قد ايه الراجل اللي جه قبل ما يموت وقال لاولاده اذا انا مت اطحنوا احرقوني اطحنوني اسحقوني انتظروا يوما عاصفا جزء من الرماد بتاع جسدي اضروه في اليم وجزء في ال ال ال البحر جزء في البر وجزء في البحر فلا ايه ده ليه بيقول لك انا عندي اعمال في الصحيفه ما اقدرش اقابل بيها ربنا انا ما اقدرش اتسال على اللي اتكتب عليا ده هو يعني ايه يا اخواني يعني المفروض ان الصحيفه هترفع ديت يعني عمل ترتجف له القلوب يعني شعبان ده العرض السنوي على الله شعبان ده المفروض موسم الوجل القلب السنوي ليه لانك هتعرض على الله وهتعرضي على الله سبحانه وتعالى يعني من الان يجب ان احنا ننتبه لهذه القضيه زي المراه الغامديه اللي جت للنبي عليه الصلاه والسلام طهرني يا رسول الله التطهير ده اقامه حد هتقتل طهرني يا رسول الله ليه وقعت في الزنا مش ما اقدرش اقابل ربنا والعمل ده في صحيفتي يا رسول الله يا اخواني احنا جاهزين صحيفتنا ديت جاهزه نقابل بيها ربنا يا اخواني الصحيفه اللي هتترفع عن ال 12 شهر اللي فاتوا ده نموذج مصغر من الصحيفه الكبيره اللي انت هتدخل تعرض بيها على ربنا بل ال 12 شهر دول ده جزء حقيقي انت هتدخل تعرض على ربنا بصحيفه من ضمنها ال 12 شهر دول بحق وحقيقي يا اخواني الصحائف دي ندخل نعرض بيها على الله الصحائف دي نلقى بيها الله وخجلاه وحياءاه ويعني ازاي ازاي كيف لا ننتبه الى هذه القضيه الخطيره قضيه ان هل الصحف دي جاهزه هل الصحف دي فعلا نقدر نقابل بها ربنا ونعرض بها على ربنا سبحانه وتعالى وندخل في العرض على الله ادي تعرض اهو في خلال ايام هنعمل ايه يعني برضه لا نزال في النقطه الاولانيه يعني ايه عرض اعمال على الله قبل ما نقول ال 12 شهر اللي فاتوا نقف معاهم يعني ايه عرض اعمال يا اخواني يعني ايه رفع اعمال يعني عرض على الله يعني شعبان ده شهر يا اما تقول بعده هقوم اقراه كتابيه يا اما تقول يا ليتني لم اوت كتابيه يعني شعبان ده بعده يا تاخد كتابك بيمين يا اما والعياذ بالله بالاخرى يعني شعبان ده شهر من شهور الفصل في حياة الإنسان يعني شعبان ده نموذج مصغر للقيامة لو عقلنا هذا الأمر لو عقلنا هذا المعنى يا إخواني أين حياة القلوب مع الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام استعد للكلام اللي أنا بقوله ده هو النبي استعد لرفع أعماله إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع إيه عملي ده مين اللي بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرفع عملي وأنا صائم النبي عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع أعماله إلى الله أمال إحنا نعمل إيه أمال إحنا نستعد قد إيه يعني الكلام ده كلام في غاية الواقعية وفي غاية الخطورة لدرجة إن حبيب الله عليه الصلاة والسلام بيستعد الرفع أعماله في رمضان بيستعد بإيه بالصيام إيش معنى الصيام العمل اللي مضحي ربنا فيه بشهواتك وبملذاتك وبطعامك وبشرابك ليه كل ده عشان أعمالك تطلع وانت على أكتر عمل فيه إخلاص لله الله سبحانه وتعالى هنستعد زي ما النبي عليه الصلاه والسلام استعد ولا لا يا اخواني يا جماعه ال- الهوس الدنيوي اللي اصبح مصيب قلوب الناس في هذه الايام حتى التطرف السياسي حتى التطرف في الانشغال بالسياسه ده نوع من انواع الهوس الدنيوي اللي اصبحنا موجودين فيه الان الصحابه رضوان الله عليهم كان كل واحد فيهم كل معنى من معاني الاخره مغير له حياته يعني الصحابه ما كانوش عايشين مع كل معاني الاخره كل واحد فيهم كان له معنى ولكن مغير حياته سيدنا عبد الله بن جحش يجي قبل غزوه احد ويقول اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني يبقر بطني يجدع انفي يقطع اذني ليه ليه ليه يا عبد الله فألقاك يا رب شوف فألقاك العرض على الله يعني المعنى اللي غير حياته وخلاه يتمنى أن يحدث في هذا إنه بيفكر ساعة ما هو أعرض عليك يا رب أعمل إيه فألقاك يا رب بدمي فتقول عبدي يا سلام ده بيتخيل الحوار كمان فأقول فتقول عبدي لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب مستني بقى لحظة ما يقول فيك يا رب يا سلام يا سلام يا اخويا ده ايه المعنى اللي غير حياته العرض على الله في حين ان ابو طلحه لما دخل على زوجته ام سليم ووضع راسه على رجلها وقعد يبكي بتبكي ليه قال لها ذكرت قول الله تعالى وان منكم الا واردها اللي هو العبور من على الصراط وجهنم من تحتنا فذكر الله أن واردون ولم يذكر أن صادرون يبقى المعنى اللي قلب حياة أبو طلحة إيه العبور من على الصراط عثمان بن عفان كان لما يشوف قبر يفضل يبكي يبكي يبكي ليه بيبكي ليه لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ان امرا هذا اوله ده اول الاخره بس لحري بان يستعد له ده الاخره دي تبقى خطيره جدا وان امرا هذا اخره ده اخره الدنيا يبقى الدنيا دي ملهاش قيمه لحري بان يزهد فيه يعني عايز اقول لكم ايه عايز اقول لكم ان كل واحد من الصحابه كان عايش مع معنى من معاني الاخره المعنى ده غير له حياته احنا الوقت في شعبان مع معنى العرض على الله يا ترى المعنى ده ممكن يغير حياتنا يا ترى المعنى ده ممكن يعمل فينا ايه ممكن ياثر فينا قد ايه سيدنا عمر لما كان ماشي في السوق ووجد رجل بيقرا يوم يقوم الناس لرب العالمين فمرض شهرا ليه هو عايش مع معنى العرض على الله عايش مع معنى الوقوف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله وجل قلبه مرجوف وهو قاعد يدعو الى الله ويقوم ويصوم ليه العرض على الله يا اخواني اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك يا رب جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا اتباكى اخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي واخشى منك اذ القاك يا اخواني العرض على الله اخطر من سؤال منكر ونكير في القبر منكر ونكير مخلوقين انما الله العرض على الله اخطر من تنزل ملك الموت عند الموت ملك الموت وملائكه الموت كلها مخلوقين العرض على الله اشد من الاقتياد من سائق وشهيد يوم القيامه سائق وشهيد مخلوقين ولكن انت من ايدين الخالق الملك سبحانه وتعالى قضية في غاية الخطورة اما الملائكة تقول يوم القيامة يا رب سلم سلم ده دي الملائكة اللي ملهاش صحف امال احنا اللي لينا صحف نعمل ايه امال احنا اللي لينا صحائف نعمل ايه هل صحفنا دي جاهزة ان احنا نعرض بيها على الله يبقى اذا اول قضية بنتحدث فيها يعني ايه اصلا رفع اعمال الى الله يعني عرض شعبان نموذج مصغر حقيقي حي للعرض على الله ويجب ان احنا ننتبه لهذه القضيه وننتبه لخطوره شعبان وننتبه ان قلوبنا يجب ان تكون واجله مرتجفه بين يدي الله في شعبان النقطه الثانيه يا اخواني في هذا الدرس يعني ايه عرض اعمال السنه دي بقى على الله يعني ايه 12 شهر اللي فاتوا دول هيعرضوا على ربنا 12 شهر يا نهار ابيض يعني 12 شهر صحيفه حبيب قلبي صحيفه كلام جد بقى احنا دلوقتي مش بنتكلم في اي حاجه من اللي بتحصل على وجه الارض انا بكلمك عن صحيفه هتصعد الى الله وهتتقفل ومش هتتفتح تاني غير يوم القيامه يا نهار ابيض على اللي فيها بقى اتقفلت على ذنوبها واتقفلت على تقصيرها واتقفلت على سيئاتها كلام في غايه الخطوره يا اخوان كلام في غايه الخطوره الحق توب الحق توب قبل ما الصحيفه دي تتقفل على ما هي فيه الحق توب يعني ايه الحق توب انت ذنوبنا قد ايه هاتوا اي واحد دلوقتي واحد بيقول لك انا بصلي وانا كويس وبيتكبر على الله بالصلاه بتاعته بيصلي في الجامع لا ما بيصليش في الجامع وكمان ما بيصليش الصلاه في ميعادها ممكن يصليها في اي وقت وكمان الصلاه في خمس دقائق بينقر وخلاص وكمان ثلاث ارباعها سرحان في الدنيا وكمان قبلها ممكن كان بيعصي ربنا وبعدها هيعصي ربنا ويجي يقول لك ده انا ياما هنا ياما هناك يعني الشاب اللي بيشوح بايديه الام وابوه ده التشويح دي كبيره من الكبائر يا ابني يا اخوانا ما فيش حد فينا بيتكلم في اليوم اقل من خمس ساعات خمس ساعات ده ده يعني ده ده الصموت اللي ما بينطقش اصلا والاخوات 15 ساعه في اليوم انا لما جيت احسبها كده يعني انا عايز احسب ديت تبقى في السنه كام ساعه انا عايز احسب دي تبقى في السنه كام ساعه 15 في 365 انا عايز احسبها في 10 سنين تبقى كام ساعه احسبي حوالي من 20000 ل 60000 ساعه انا عايزك تتخيل انك هتتحاسب بين ايدين ربنا 20000 ده اللي بيتكلم خمس ساعات ل 60000 ده اللي بيتكلم بقى معظم اليوم تخيلوا يا اخواني هتتحاسب على 30000 ساعه 30000 ساعة كام من غير ما عملتش كنترول على نفسك فيها كام غيبة كام نميمة كام كذبة كام فحش من القول كام كام فلتة لسان كام يا اخوان القضية في غاية الخطورة قضية ان الصحيفة اللي هتتقفل دي هتسيبها تتقفل على ما هي عليه وبعد كده الحساب على ايه ده النبي عليه الصلاة والسلام له حديث خطير يا ريت كل واحد مننا يحفظه النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ربنا فيه من 13 16 نوع من انواع السيئات والذنوب النبي عليه الصلاه والسلام استغفر ربنا طب ما كان يا رب اغفر لي كل ذنوبي وخلاص يا اخواني كل نوع من انواع الذنوب له عقوبه من العقوبات نوع من انواع العقوبات ولازم تقف قدام كل ذنوبك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اغفر لي عده معايا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ايه الفرق بقى لا ده الخطيئه دي ده واحد بيعمل ذنب وعارف حكمه وعارف انها حرام وهعملها جهل ده واحد مش عارف ما هوش عارف وجهل واسرافي في امري طب ايه بقى اسرافي في امري ده واحد كل يوم بيعمل ذنب معين وما بيرض- مش قادر يسيبه او مش راضي يسيبه كل يوم بيكرر الذنوب المستديمه بقى و- وما انت اعلم به مني ايه وما انت اعلم به مني معاصي القلوب بقى اللي انا انا انا, أنا ممكن اعرف جوارحي عملت ايه النهارده انما قلبي ما اقدرش اعرف ايه الامراض اللي فيه والرياء والغرور والعجب و... اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني ويكمل النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي موسى اللهم اغفر لي ج... اللهم اغفر لي جدي وهزلي ايه جدي وهزل اللسان بقى لما اللسان يقول كلمه متعمد ويخبط كلمه متعمد او يقول كلام ما بيحاسبش نفسه عليه اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي انواع مختلفه وكل ذلك عندي انا معترف يا رب بكل ده اعتراف اللهم اغفر لي ده لسه ما قدمت وما اخرت الماضي اللي ما عادش حد فاكره في فرق بين انك سبت وانك تبت الماضي اللي سبناه ونسناه ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ايه ما اسررت دي ده, ده, ده مصيبه دي الوحيده وقفنا قدامها من كذا اسبوع ده معاصي السر بقى ذنوب الخلوات اللي لم يطلع عليها الا الله وما اعلنت دي معاصي الجهل اللي جاهرت بيها قدام الخلق اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني تاني القلوب دي قضية خطيرة جدا انت المقدم وانت المؤخر يا رب قدمني توب عليا وقدمني ما تخلينيش اتاخر بسبب ذنوبي وانت على كل شيء قدير انت اللي قادر تصلحني يا رب النبي عليه الصلاه والسلام في دعاء واحد بيستغفر ربنا من 13 نوع من انواع السيئات يا اخواني تاني تاني نحفظه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني 13 نوع من أنواع الذنوب النبي عليه الصلاة والسلام بيستغفر ربنا منهم فما بالكم لو نختم الصحيفة باستغفار زي ده لو الحق الحق قفل الصحيفة صح طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يا سلام طب ما نلحق الشهر ده نملاها استغفار ويبقى لينا طوبة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى نستغفر الحق حق- الحق الحق قفل صحيفتك صح الحق زود اعمال صالحه ده صحيفه يا اخواني هتتقفل ولن تفتح الا يوم القيامه الحق حط فيها حسنات جاريه اي عمل جاري الفتره الجايه ديت الحق حط فيها اي عمل من الاعمال الجاريه الفتره الجايه ديت بحيث انها ما تتقفلش تبقى راجل في قمه الذكاء تفضل مفتوحه ليوم القيامه تتملي اعمال صالحه القضيه في غايه الخطوره وفي غايه الحساسيه يعني انا عايز اقول ان الفتره اللي احنا فيها ديت المفروض ان انت تفكر ازاي ايه ارجى عمل آه تاني ايه ارجى عمل صعد الى الله او يصعد الى الله في الصحيفه ده يعني ايه ارجى عمل الناس دايما يسالوا بعض انت ايه اكتر حاجه عملتها لاولادك يقول له لا ده انا سبت حته ارض بالثمن الفلاني وده يقول لك انا سبت لكل عيل شقه وده يقول لك ده انا سبت للعيال رصيد قد كده اهو يبقى دايما الناس في الدنيا ايه اكتر حاجه امنت بقى مستقبل اولادك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا العكس بقى قعد مع بلال عليه الصلاه والسلام فقال له ما ارجى عمل عملته في الاسلام يا بلال ده فكر تاني بقى ايه يعني ايه ارجع عمل يعني يا اخوانا الدنيا مليانه ابتلاءات ومليانه مشاكل ممكن بكره ما تعرفش في ايه ممكن اي حد يمرض في اي لحظه ربنا يعافينا جميعا يا رب ولكن اي ابتلاء ممكن يحصل في اي لحظه فالنبي بيقول لك ارجع عمل اعديته لما ينزل ابتلاء تقول يا رب فرج عني ما انا فيه بسبب هذا العمل يفرج عنك ارجع عمل اعديته الاول ليله القبر ارجع عمل اعديته لمستقبلك الاخروي فكر اخر فسيدنا بلال اجاب للنبي عليه الصلاه والسلام انه كان بيصلي بعد كل وضوء رضي الله عنه انا شفت ناس بتصوم يوم ويوم بس ما شفتش حد عمل العمل بتاع سيدنا بلال ده ابدا انه بعد كل وضوء يصلي ركعتين او ما شاء الله سبحانه وتعالى المقصد يا اخواني انا دلوقتي بسالك الصحيفه اللي هتطلع دي بعد ايام مش مليانه ذنوب مليانه مش مليانه اثام مليانه مش مليانه تقصير مليانه طب ايه ارجع عمل في الصحيفه دي انت بترجو ان لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه في صحيفتك يغفر ليك باقي الزلل اللي فيها قضية كبيرة يعني عايز ايه يعني عايز اقولك ان الفترة دي اعملي حاجة كبيرة اتصدقي صدقة كبيرة صدقة كبيرة كبيرة فعلا اعمل حاجة كبيرة اعمل حاجة لحد من قرايبك او ارحامك كبيرة يا اخوانا الفترة دي كده فترة ان الواحد يفكر بقى انا عايز حاجة كبيرة اختم بقى صحيفتي انا عايز يعني احنا بدأنا الصحيفة دي بايه برمضان يا سلام نور على نور بفضل الله المقصر كان مجتهد في العبادة طب ختامها بقى اللي هو شعبان دهوت اه يعني عايز اقول ان لو اول الصحيفه نور واخرها نور يبقى ان شاء الله ربنا يعفو عن اللي بينا طب نختمها بايه بقى عايزين حاجه كبيره نختمها بيها صله رحم كبيره صنائع معروف كبيره صدقه كبيره عمل صالح كبير الفكر ده الوقت لازم يكون عندنا ختمه قران وندعي بالمغفره والتوبه بعدها قبل ان ترفع الاعمال قضية في غاية الخطورة ما أرجى عمل عملته ربنا يرحمك ويعفو عن كل ذنوب الصحيفة ديت بسبب وجوده فيها كيف نخطط لآخرتنا لا نزال مع نقطة الحق توب الحق توب يعني ايه ذنوب انت عارف يعني ايه حساب على سنة ذنوب حساب على سنة ذنوب دي مش قضية سهلة ولا قضية بسيطة يعني ربنا في سورة الزلزال في اخر مشهد فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى والكفتين قاعدين يطلعوا وينزلوا ربنا بيقول لك لا ده الحساب ده مش موضوع بسيط خواتيم صور القرآن دايما بتحطك في مواقف يعني مهولة زي سورة الواقعة كده تبدأ إذا وقعت الواقعة ليس الواقعة كاذبة وتاخدك من الجنة للنار للآفاق الرهيبة ديت وبعد كده في الآخر خالص بقى في آخر الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم لا ده مشهد احتضار كامل وأنتم حينئذ تنظرون وبعد كده فأما إن كان من المقربين ففورا روح وريحان ده جوه القبر واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين جوه القبر واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم ده كل ده جوه القبر صوره الواقعه بتتقفل عليك وانت قاعد جوه القبور وقاعد تبص على انواع القبور المختلفه وهي بتحطك في مقارنه انت عايز تبقى في انهي وضع من هذه الاوضاع كذلك صوره الزلزله اللي بتبين لك يعني ايه حساب بقى السنه دي الصحيفه دي وانت بتتحاسب عليها وحسنه حسنه بتطلع وسيئه سيئه بتنزل الموضوع في غايه الخطوره الموضوع حتى الصوره يبقى اسمها صوره الزلزله يعني الموضوع في غايه الخطوره يا اخواني في الله هتقفل صحيفتك على ايه الحق يوم يوم افتكر افتكر امبارح بس وسيئات امبارح افتكر 365 يوم يوم حاسب نفسك بقى قبل ان تحاسب احنا في س- شهر ح- محاسبة النفس شهر مراجعة النفس شهر تصليح الميزانية العامة لحسناتك وسيئاتك شهر يعني احنا في شهر في غاية الخطورة فعايزين نقف من ضمن الوقفات اللي هنا ان ممكن تبقى دي اخر صحيفة ليك في حياتك يعني ايه ممكن ولا مش ممكن ممكن طبعا طب يا ترى انت نفسك تختم حياتك بايه يا ترى نفسك تبقى اخر حاجه تتزيني بيها للقاء الله ايه يا ترى نفسك ان اخر حاجه تقابلي بيها ربنا ايه قضايا في غايه الخطوره يا اخوانا ليه اصل الصحيفه دي ودي من اخطر النقاط الصحيفه دي يعني انت من يوم ما بلغت لحد ما الواحد هيموت كام صحيفه يعني كام صحيفه يعني هيبقوا كام يا اخوانا 30 صحيفه 40 صحيفه يعني دي صحيفه من ضمن 40 صحيفه يتدبسوا في بعض كده مثلا مجازا يتدبسوا في بعض كده وتدخل على الميزان يتوزنوا في القبر تتسال عنهم بين ايدين ربنا تتحاسب عليهم يبقى اذا الصحيفه دي من ضمن الصحائف اللي يتوقف عليها مصير كل واحد مننا ما هياش عمل بسيط يا ترى السنه اللي فاتت لما قلنا يا اخوانا عرض الاعمال ورفع الاعمال الى الله والسنه اللي قبلها لما قلنا يا اخوانا رفع الاعمال الى الله يا اخوانا ده سنين بتتسحب من بين ايدينا لازم الشهر ده نركز زمان كان الواحد يقول النبي عليه الصلاه والسلام بيصوم شعبان كله ليه اه اه استعدادا لرمضان لما الواحد بدا يفقه قضيه يعني ايه العرض ورفع الاعمال لا ده في قضيه في غايه الخطوره هنا بتستدعي حتى رمضان اللي فات حتى عشر ذي الحجه اللي فاتوا حتى كل اعمال السنه اللي فاتت كلها الاعمال دي كلها ترفع تقبل ولا مش هتقبل حلم الانبياء واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا حلم الانبياء القبول حلم الانبياء ان كلمه زي الكلمه اللي الواحد بيقولها دي تقبل وكلمه زي اللي انت بتسمعها دلوقتي واللي انت بتسمعها دلوقتي دي تقبل عرض الاعمال على الله عرض الاعمال في شعبان ورفع اعمال سنه كامله الى الله سبحانه وتعالى في شعبان يا ترى يعني يا ترى لما يترفع ليك 12 شهر عمل دي تستدعي وقفه ايه؟ ايه اللي بعد رفع الاعمال؟ يعني ايه اللي بعد رفع الاعمال؟ يا نهار ابيض يا اخوانا ده تقرير هيترفع عنك للملك ايه اللي بعد ده؟ ايه اللي بعد التقرير ده يعني ايه؟ في عباد ربنا بيباهي بصحفها الملائكه ربنا هيباهي بصحيفتك الملائكه يشهده المقربون ربنا بيجيب المقربون ويشهدهم يشهدهم على الاعمال الجليله اللي الناس عملوها لربنا في صحائفهم يا ترى يا اخوانا فينا حد يعني تصور صعب بس لازم نفكر فيه يا ترى فينا حد ممكن ربنا يشهد الملائكه ويباهي الملائكه بحاجه عملها يا اخوانا ربنا بيقول فاذكروني اذكركم ربنا هيذكرك بعد رفع الصحيفه ولا لا يعني إيه؟ رئيس الجمهوريه الطبيعي ان اي حد يذكر رئيس الجمهوريه بالخير او بالشر انما رئيس جمهوريه يذكر حد لا ده عايز يديله جايزه الدوله التقديريه او يديله وسام او يرقيه او يعينه وزير هو كده طب لما الملك يذكرك يبقى في حاجه يبقى في حاجه يبقى هتيجي في رمضان تلاقي نفحات متنزله وهتلاقي رفع وهتلاقي نصر على النفس والشيطان وهتلاقي فتح للاعمال الصالحه كل ده فاذكروني اذكركم يبقى اذا ماذا بعد رفع الصحيفه في يا ترى في اعمال منها ترفع فعليا ولا لا يا ترى في ترقيه بعد الصحيفه ديت ولا لا طيب اهل حب الله الصحيفه بتاعتك دي دي دي رسالة حب إلى الله يا ترى حطيتي كام رسالة حب في الصحيفة دي ده حبيبك ومولاك بقى تصعد إليه الأعمال يا ترى حطيتي إيه طب أهل الاجتهاد طلاب الفردوس الأعلى أنا عايز أسألهم سؤال الوقت في مليار و400 مليون مسلم يعني هترفع للمسلمين مليار و400 مليون صحيفة يا ترى أنت فين وسط المليار و400 مليون صحيفة دول أنا بكلم ال- طلاب الفردوس الأعلى كام صحيفة من دول هتاخد امتياز يا سيدي مش عايزين نقول من الاوائل عايزين نقول كام صحيفه هتاخد امتياز انت منهم ولا لا يا سيدي نفس الصحيفه دي الصحيفه دي هتتوزن في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه اعمال ابو بكر وعمر احنا فين يا اخواني يا اخواني في صحائف هتطلع صحيفتك هتروح فين وسط صحف الصوامين وسط صحف القوامين وسط صحف الزكارين وسط صحف ال- ال- ال- المجتهدين وسط صحف الدعاة وسط صحف المضحين وسط الصحيفة دي هتروح فين لازم نفكر بالفكر ده لازم نفكر بالطريقة ديت الصحيفة دي هترفعنا عند ربنا ولا هتنزلنا الصحيفة دي هتقربنا ولا هتبعدنا الصحيفة دي هتتقل كفة الحسنات ولا السيئات اكتر الصحيفه ديت فرح ولا مشكله وازمه والعياذ بالله يعني قضية ان صحيفة 12 شهر هيرفعوا الى الله لما ربنا يقول فاصابتكم مصيبة الموت ربنا سمى الموت مصيبة لان خلاص صحيفة هتتقفل ما عادش هينفع تعدل حاجة جواها الموضوع خلص انا بقول لك ان في جزء بقى من الصحيفة هيتقفل هتلحق تعدل ولا مش هتلحق تعدل عايزين نجتهد في الاعمال الصالحه يا اخواني دي ايام قول الله سارعوا الى مغفره من ربكم الشقه اللي ب 50 مليون جنيه في البرج الوقت بقت ب 1000 جنيه و2000 جنيه ازاي هي كده هي كده اللي ما كنتش عارف تشتريها تعرف تشتريه اللي ما كنتش عارفه توصلي ليه تعرفي توصلي ليه لازم الايام دي نجيب اخرنا بقى يا اخوان الحصان لما بيجي في السبق ويجي عند اخر 500 متر بيجيب اخره ده اخر السنه اخر السباق السنوي لازم نجيب اخرنا في هذه الايام باذن الله سبحانه وتعالى النبي نفسه عليه الصلاه والسلام ما كانش بيصوم ش- شعبان صيام شعبان غير صيام السنه كلها غير صيام السنه من اولها لاخرها يا اخوانا دي ايام قول الله سبحانه وتعالى انهم كانوا يسارعون ده بضمير الجماعه ده كله بقى انهم كانوا يسارعون ضمير مضارع يعني مستمر يعني يوم ورا يوم بلا انقطاع يسارعون فيه في ديت يقول لك حرف مظروف يعني ايه يعني حطيت الحاجه فيه او دوبت السكر في الكوبايه انتشر في كل حاجه يسارعون فيه في الخيرات كل انواع الخيرات والخيرات جمع ما سابوش عمل دون عمل يعني ربنا بيقول لك خلاص بقى بتيجي فترات لازم تجيب اخرك لازم تجيبي اخرك انهم كانوا يسارعون ده ربنا بيثني على عباد ليه يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قلوب حيه مش عباده ميته بالجوارح وخلاص قلوب حيه لما في اخر ال عمران قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد يا رب يا رب يا رب ربنا قال ايه فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع دعاء داع لا اني لا اضيع عمل عامل اني لا اضيع عمل عامل عمل يا اخواني عمل دي ايام العمل بقى دي ايام الاجتهاد بقى عشان كده اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض قال لك مين اللي بعضهم من بعض دول الكلمه اللي كلها حنان رباني مهول دي ربنا بيقول مش هضيع حد منكم وهديكم كلكم وارفعكم كلكم واكرمكم كلكم وافتح عليكم كلكم مين دول يا رب قال لك ده دول بتوع العمل بقى اهل الاجتهاد في العمل اهل الاجتهاد اني لا اضيع عمل عامل هو ده يا اخواني اللي بيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى قال تعالى ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وايه وعدده من ضمن يعني المعاني اللي ذكرت عدده مش بس معناها رص بواكي بواكي جنب بعضها من ضمن المعاني اللي ذكرت عدده اي جعله عده اي جعله عده لمصائب الايام جعله عده لابتلاءات الايام انا عاين الفلوس دي للمستقبل انا حاطط الف- الحته الارض دي عشان بكره حت... عين يا ابني انما المشكله ان الارض دي مش هتدفعك بكره الذي جمع مالا وعدنا يا اخواني مش المال هو عدتنا امام ابتلاءات المستقبل عدتنا عباده الله على قد ما هنعبد ربنا على قد ما ربنا هيعصمنا وهيحفظنا وهيبارك لنا وهيعنا ومش هيسيبنا سبحانه وتعالى كلا لا يخزيك والله لا يخزيك الله ابدا هي دي دي بالعباده دي ما بتجيش بحاجه تانية ما بتجيش بفلوس ولا بارصده عايزين نفكر ان الايام دي ايام العده ايام الاستعداد ايام ملء الصحائف بالاعمال الصالحه خلاص موسم النفحات دوت اللي احنا اللي احنا عايشين فيه قال تعالى اتلو ما اوحي اليك من الكتاب اقرا قران واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر قران والصلاه ولا ذكر الله اكبر ما تبطلش ذكر والله يعلم ما ايه ها ما ايه ما تصنعون يا رب ايه اللي جاب لفظ الصناعه مع قرايه القران والذكر والصلاه يا رب ده الصناعه دي يقول لك صناع الحياه يا اخوانا دي الصناعه يا اخوانا يا عباد يا عباد الله في الارض انتم صناع الحياه انتم اللي بتصنعوا العباده بتاعتكم دي صناعه مستقبل للامه وصناعه مستقبل ليكم في الجنه دي صناعه والله يعلم ما تصنعون لفظ صناعه جاي مع العمل الصالح الله العمل الصالح اللي بيقعد يقعد ربنا يا ابني قوم شوف حاجه تعملها حاجه تصنعها دي صناعه يا اخواني في الله صناعة يا اخواني في الله يجب ان احنا ندرك هذا الامر امتى بقى عايزين في شعبان نقول له ربنا زي ما السماء والارض قالت ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرا قالتا اتينا طائعين يا نهار ابيض قالتا قالتا اتينا طائعين خد بالك قالتا مثنى انما طائعين جمع يعني ايه اللي نطق مش مش اتنين ده اللي نطق ملايين ومليارات ازاي يعني يا اخوانا الشمس اللي لسان اللهب بتاعها نص مليون كيلومتر قالت اتينا طائعين كل بركان وكل زلزال على وجه الارض قال اتينا طائعين كل ذره في الدنيا في السماء في الارض قالت اتينا طائعين كل مجره كل نجم كل نيزك كل شهاب قالوا اتينا طائعين المشهد ال- ال- ال- المشهد الباهر ده اللي لا يوجد له في القلب مشهد يعادله في القرآن إلا مشهد فسجد الملائكة كلهم أجمعون مليارات الملائكة وبتسجد مع بعض في نفس واحد أهو ده الكون كله وبيقول لربنا أتينا طائعين طائعين وكل ذرة بتقول هذه ال ال الكلمات العظيمة احنا عايزين الوقت في شعبان نقول يا رب أتينا طائعين أتينا طائعين يا رب أتينا على عزم أكيد على الطاعة يا رب أتينا طائعين هو ده اللي احنا عايزين نعمله الوقت وهو ده اللي احنا عايزين يعني من الاحاديث اللي يعني فعلا ترتجف لها القلوب فعلا ترتجف لها القلوب حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام عن ام من امهات المؤمنين انها اعتكفت اعتكفت في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهي مستحاضه يعني عليها نزيف بتنزف حتى وضعوا تحتها الطاس يعني تخيلوا من كتر النزيف يضعوا تحتها يعني حاجه زي طشت كده حتى وضعوا تحتها الطاس من كتر الناس ايه الحاجه الغريبه اللي هنا الحاجه الغريبه ان هي عندها نزيف قاتل ومصممه تعتكف ومصممه تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وهي في هذه الحالة المرضية شوق لعبادة ربنا شوق للمجد ده مكانها في المستشفى دي ده مكانها ما كانش في مستشفيات زمان مكانها في البيت راقدة يعني ب- بتموت من الألم ومن المرض ومصممة في وسط المرض في كل المرض ده انها تعتكف في بيت ربنا ايه الشوق ده لبيت ربنا ايه التعلق ده بعبادة ربنا فين القلوب دي عندنا دلوقتي دول صحائفهم بقى شكلها ايه يا اخواني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ما توطن رجل المساجد ما توطن دي اوطاننا اوطان المساجد ده وطن يعني الواحد بيتخيل كده وهو راجع مثلا من اي سفريه وهو راجع اول ما بينزل ارض الوطن والله حتى لو جاي من حج من السعوديه اول ما تنزل ارض وطنك ده احساس تاني خالص في قلبك تخيل بقى انت داخل المسجد الاحساس ده جوه قلبك ما توطن رجل المساجد للصلاه وللذكر نور بقى كلام نور كله للصلاه وللذكر الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الايه الغائب بغائبهم ما احنا بقول لكم ما توطن ده واحد راجع وطنه واحد كان في بلد غربه الفاظ الحديث كلها جايه مع بعضها فك- فكانه بالظبط اهل الغائب بغائبهم بغائبهم كانه راجع من غربه كان احنا في غربه يا اخوانا لما بشوف الشباب داخلين النوادي يوم الخميس بالليل وداخلين فرحانين بفتكر رجل قلبه معلق بالمساجد بقول دول قلبهم معلق بالنادي عشان كده داخل فرحان انا المفروض ادخل المسجد فرحان كده وقاعد جوه 10 ساعات للفجر مش حاسس انا المفروض لو قعدت جوه بيت ربنا 10 ساعات ما احسش كده وخارج الفجر زعلان امتى هاجي تاني انا المفروض اخرج من المسجد زعلان كده المفروض دي قلوبنا يا اخواني والمفروض الفترة اللي احنا فيها دي ده, ده شعبان ده شهر اصلاح القلوب اصلاح القلوب انا عايز اقول لكم يعني في النهاية صفقات شعبان انا وقفت معاكم الليلة على يعني ايه عرض اعمال يعني ايه رفع اعمال يعني عرض عرض حقيقي نموذج مصغر من عرض يوم القيامة اللي بعده بيحكم في مصير الانسان والتاني واقفة يعني ايه رفع اعمال سنة يعني ممكن تكون دي اخر صحيفة يعني ايه رفع اعمال سنة يعني ايه ارجع عمل عملته فيها ربنا يغفر لك الباقي اللي فيه يعني ايه رفع اعمال سنة يعني صحيفة هتتقفل يوم القيامة الحق توب من اللي فيها الحق زود اعمال صالحة الحق قفلها صح بالاستغفار يعني ايه رفع اعمال سنة يعني صحيفة وسط مليار و400 صحيفة هتتوزن في نفس ميزان ابو بكر وعمر هتطلع وسط صحائف ال- الصوامين والقوامين انت هتروح فين يعني ايه رفع صحيفة سنة يعني صحيفة من 30 40 صحيفة هيكونوا عمرك هتدخل تتحاسب بي- عليهم بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه رفع صحيفة سنة رفع صحيفة سنة يعني يا ترى بعد الرفع ربنا يباهي الملائكة بالصحيفة ديت ولا الصحيفة دي هترد علينا ولا أعوذ بالله ولا إيه يعني إيه رفع صحيفة سنة يعني يا أهل حب الله إيه رسائل الحب اللي عايزين تبعتوها لمولاكم بقى الصحيفة هترفع عايزين تحطوا رسائل حب إيه يا إخوانا شعبان ده شهر مليان صفقات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك ذاك حاجة عالية قوي ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس محدش داري بيه محدش داري بالعظائم اللي فيه ما حد هو ليه تلت الاخير من الليل ليه اللي بيقوم قال من سائل اعطيه مستشفي اشفيه تائب اتوب عليه ليه لان الكل نايم فاللي هيصحى في وقت غفله الجميع هيبقى له اضعاف اضعاف الثواب او كذلك الوقت ذاك شهر يغفل عنه الايه الناس يبقى اللي هيعبد ربنا في شهر الغفله ده له ثواب اضعاف اضعاف غيره يا اخواني دي مواسم مباركه عشان كده بعض السلف قال ان حكم العباده في شعبان زي حكم العباده في الهرج كهجره الى النبي عليه الصلاه والسلام ليه قال لك لان ما حدش داري بيه ما حدش داري بشعبان ما حدش داري بهذا الشهر العظيم المبارك الاستوديوهات شغاله على افلام وتمثيليات والناس قاعده تعمل في ال- يميش رمضان والتجار بيجيبوا م- اصل موسم تجاري وموسم لبس وموسم مين بقى اللي وسط كل ده داري بهذا الموسم العظيم المهيب الجليل شعبان جاي في عز المصايف يعني تخيلوا اللي هيترفع على ربنا ايه اللي هيترفع على ربنا ايه في وسط المشاهد اللي بتحصل في مصايفنا اللي اي قلب صالح يعني لو راح هناك ساعتين بيحس باكتئاب شديد جدا جدا للمعاصي اللي بتنتهك في حق الله سبحانه وتعالى صفقات شعبان اول صفقه من صفقات شعبان عرض الاعمال على الله ان الاعمال السنه كلها بتترفع لربنا سبحانه وتعالى طب تاني صفقه تاني صفقه ليله النصف من شعبان اه الاعمال بتترفع ليله النصف يا اخوانا الناس رابطه ما بين ليله النصف وبين رفع الاعمال ده ملوش دعوه بده خالص را- ليله النصف ده موسم من مواسم العباده زي عشر الحجه زي رمضان ملوش دعوه اصلا برفع الاعمال في شعبان رفع الاعمال ده ممكن يبقى يوم 29 شعبان 20 شعبان واحد شعبان الله اعلم محدش يعرف ده طول الشهر محدش يعرف خالص طيب امال ايه ليله النصف ليله النصف دي اللي بعض السلف سماها ليله البراءه يعني من عتق الرقاب من النار فيها ليله النصف دي اللي صح عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله على اهل الارض اطلع الله على اهل الارض فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد لحقدهم وفي روايه فيغفر لاهل الارض جميعا الا لمشرك او مشاحن والعياذ بالله ليله النصف من شعبان دي اللي هي ايه النهارده السبت صح عارفين الجمعه الجايه اه الجمعه اللي بعدها بالليل بقى الجمعه اللي بعدها بالليل باذن الله سبحانه وتعالى ليله النصف من شعبان دهيت باذن الله يعني بعض الناس يقول لك طب في بعض العلماء قال لك على احاديث ليله النصف من شعبان ان فيها ضعف يعني عايز تقول إيه؟ احتمال يعني احتمال يا عم لو بكره اي كتيبه من كتائب الجيش اتبعت لها ورقه احتمال ان القائد الاعلى للقوات المسلحه هو والمجلس العسكري هينزلوا يعدوا عليكم بكره يا ترى هيعملوا ايه يا نهار ابيض هيعملوا ايه اي مدير مستشفى احتمال وزير الصحه بكره هينزل يعدي عليك هيعمل ايه يا اخوانا اطلع الله الى اهل الارض اطلع الله ده الامام الشافعي خد الكلمه دي وقال لك ده دلاله ان الدعاء مجاب ليله النصف من شعبان ازاي قال لك اطلع الله ما هو ده زي الثلث الاخير من الليل كده لما ربنا بيتنزل الدعاء بيبقى مجاب اطلع الله طب يا اخي لو مدير الشغل بتاعك هيطلع عليك بكره ها هتنام واحد يقول لك طب ما الناس هيتغفر لها يتغفر لها يا ابني انتوا بنتكلم ازاي يا اخوان ثم يغفر للمؤمنين الرسول ما قالش للمسلمين الايمان ده حاجه في القلب بقى عشان كده شعبان ده يعني شهر تجديد الايمان شهر تجديد معاني الايمان يا اخوانا لازم نا يعني مدير شغل هيطلع عليك مش هتنام ربنا يطلع الله سبحانه وتعالى ابن تيميه بل علماء الامه كانوا يعظمون هذه الليله ايما تعظيم انما البدع اللي بتتعمل فيها سيبنا من الكلام الفارغ ده كله ده من اسباب عدم المغفره في هذه الليله البدع والعياذ بالله والعياذ بالله انما احنا بنتكلم انك انت انك انت تحيي هذه الليله في بيتك مع نفسك تصلي وتعبد ربنا وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان ده من مواسم شعبان العظيمة طب ليه موسم المغفرة الكبير قوي ده قبل رفع الأعمال بقى ما هو من رحمة ربنا الأعمال هتترفع بالذنوب دي ازاي غير ان رمضان جاء يا اخوانا يا اخوانا ذنوب السنة اللي فاتت دي كلها ادخل بيها رمضان اتحرم بيها من القيام والعبادة والدعاء ربنا يرحمنا سبحانه وتعالى ويجيب لنا موسم مغفرة قبل رمضان عشان ندخل رمضان خفاف اهل الفتح الله سبحانه وتعالى ربنا كريم وعظيم ومعاملة ربنا جميلة ومعاملة ربنا عظيمة سبحانه وتعالى غير ان شعبان شعبان السلف كانوا بيسموه شهر القرآن شهر القرآن يعني يعني من يعني من كتر الاهتمام بقراءة القرآن في ذلك الشهر العظيم شهر الأخوة والتسامح يغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاحن عداوة بقى بينك وبين حد يا سيدي خلاها سلام عليكم وعليكم السلام يا سيدي اتصل يا سيدي ود يا سيدي صل صلد صفقة صفقة مغفرة عمر كامل بليلة فيعني الموضوع مش مستاهل انك انت تتشاحن مع حد اعصر على نفسك 3 4 اكياس ليمون وخلي العلاقة طبيعية شرعية ما بينك وما بين اي حد بينك وبينه بينك وبينه خلاف المسامح كريم ربنا يعيننا يملأ قلوبنا بالتسامح سبحانه وتعالى شعبان يا اخواني هو البوابة الحقيقية لرمضان عايزين رمضان جديد لازم شعبان جديد لازم شعبان جديد لازم شعبان الحمد لله والشكر لله احنا بادئين اهو من واحد شعبان واحد شعبان كان النهارده السبت يعني احنا داخلين دلوقتي في ليله 2 شعبان يعني داخلين من البدايه خالص باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نقف مع انفسنا هذه الوقفه نعمل ايه نطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام نصوم شعبان الا قليلا نصوم شعبان الا قليلا نجتهد في شعبان على قد ما نقدر باذن الله سبحانه وتعالى نطبق بقى من اول بكره الصيام على قد ما نقدر باذن الله سبحانه وتعالى يعني الا بقى لو حد مريض ولا حاجه قيام الليل في شعبان ختمة قرآن قبل رفع الأعمال ونتوجه إلى الله بيها ده دي الناس اللي عايزة تفتح إنما بقى المنهجيين اللي ماشيين معانا بقالهم شهر في الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان النهاردة ميعاد المرحلة الثالثة ميعاد المرحلة الثالثة في هذه الخطة الخمسية المفروض بقى يعني يعني يعني يعني أخونا الفاضل اللي ماسك صفحة الفيسبوك هينزل بإذن الله الليلة المرحلة الثالثة من هذه الخطة الخمسية الجزء الثالث من الجدول بالاعمال اللي فيه بقى بالطلعه الجديده اللي فيه هنطلع بقى في الصيام حته هنطلع في القيام هنطلع نطلع في كافه الاعمال هنطلع في جلسه الضحى هنطلع بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نترقى تدريجيا استعدادا لرمضان يعني انا عايز مره تانية باذن الله سبحانه وتعالى اقول لكم الدعاء بتاع النبي عليه الصلاه والسلام لعل نقدر نحفظه نقدر نكتبه يعني نقدر نختم بيه صحيفتنا الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام استغفر فيه من 13 نوع من انواع الذنوب والنبي عليه الصلاه والسلام طبعا المعصوم عليه الصلاه والسلام بيعلمنا بيفقهنا في ديننا عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي كل نوع من الذنوب دي نوع غير الثاني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يعني ما ننساش الوقفات اللي احنا حاولنا نقفها هذه الليلة مع رفع أعمالنا وعرض أعمالنا على الله سبحانه وتعالى وإن يعني دي صحيفة في غاية الخطورة عايزين نلحق بقى نزينها للقاء الله عايزين نلحق بقى نعطرها بالأعمال الصالحة عايزين نلحق نتوب من كل ذنب فيها ربنا يغفر لنا ويتوب علينا يا رب باذن الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله في خلال ايام هنسافر العمره اللي كنت يعني حدثتكم عنها من اسبوعين كده ولا حاجه باذن الله سبحانه وتعالى يعني ظروف العمرة على ظروف المرض يعني اللهم لك الحمد يعني يعني الاسبوع اللي فات ده يعني يعني ظروف المرض اللي كانت فيه او يعني الفتره اللي فاتت يعني انا مش فاكر الايام او الوقت يعني الفتره اللي فاتت دي ظروف المرض اللي كانت فيه يعني جت في فتره الواحد كان معبأ فيها بالامال معبأ فيها بالطموحات معبأ فيها بالمشاريع الدعوية والعلمية والتعبدية و و و ولكن سبحان الله العظيم يعني هو الذي يسيركم سبحان الله العظيم ربنا غالب على أمره سبحان الله العظيم يعني احنا بنتعبد لله بما تعبدنا به الله وراضين عن الله سبحانه وتعالى يعني يمكن يعني جت هذه الأزمة الصحية في وقت يعني يعني الواحد بيجري كده ولكن ربنا سبحانه وتعالى له تربية تانية للعبد له تربية تانية لينا كلنا من أولنا لآخرنا ربنا سبحانه وتعالى يعني أرحم بنا من أنفسنا ويعلم إيه اللي يصلحنا سبحانه وتعالى ويعلم يعني أحيانا بيبقى في شوية ذنوب كده ما أنتش عارف تجيبها خالص بأي عمل من أعمالك ربنا سبحانه وتعالى بقى يكفرها لك بإيه بابتلاء مثل هذا ربنا كريم وربنا رحيم وربنا أكرم الأكرمين ويعني ربنا هو ثقتنا وهو غايتنا وهو حصننا وهو سندنا وهو يعني يعني يعني إلى الله سبحانه وتعالى غايتنا سبحانه وتعالى يعني ونحن بالله واثقون آه، الفترة الجاية بقى بإذن الله يعني نتيجة ظروف المرض على ظروف العمرة يعني هيبقى لنا يعني غالبا لقاء واحد في شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العمرة يعني كل واحد فينا كده يعني يشد من أزر إخوانه ويجتهد بإذن الله إخواني شعبان يعني موسم في غاية الخطورة نعمل استعداد لرمضان ونعمل استعداد لرفع الأعمال إلى الله ونعمل قنص لليلة النصف من شعبان ونعمل موسم أقبلت يا شعبان أقبلت بالنفحات والبركات والرحمات والنصر والفتوحات بإذن الله سبحانه وتعالى ونلتقي نلتقي على خير وربنا يجعل رمضان ده خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اللهم اختم لنا عامنا هذا بتوبة نصوح يا رب العالمين اللهم اختم لنا عامنا هذا بتوبة نصوح يا رب العالمين اللهم تب على كل ذنب أذنبناه هذا العام اللهم اغفر لنا كل معصية عصيناك بها هذا العام اللهم اجعل رمضان القادم خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم يا ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا ولا نضيع وأنت مولانا ولا نضل وأنت هادينا اللهم إنا لسنا متوكلين على أنفسنا ولسنا متوكلين على جهدنا ولسنا متوكلين على عقولنا اللهم إنا لا وكيل لنا إلاك ولا توكل على ولا توكل لنا إلا عليك أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا توكلنا عليك وأنبنا إليك وفوضنا أمورنا إليك اللهم اجعل شعبان هذا خير شعبان مر علينا في حياتنا ورمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم تب علينا الآن اللهم تب علينا الآن اللهم تب علينا الآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي وفي وفي اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا اللهم انصر اخواننا في غزة اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في العراق والسودان اللهم اللهم انصر دينك واعز اولياءك انك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا يا نفس توبي توبي يا نفس توبي يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي واستغفر الله رب العرش وب